Oh, عاش وقديم ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدي ماشي عدي عدي ماشي عدي على بر الهوى رسيم عدي ماشي عدي على بر الهوى رسيم ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدي ماشي عدي ده انا عمري معاك معاك معاك معاك وهوايا هواك عدي ماشي عدي زوقنا في خطوينا خطوينا زوقنا في خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا وخلينا كده على طول ماشينا رمانا الهوا ونعيشنا واللي شبكنا يخلصنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي يا يابا يابا يابا يا ده حبيبي يابا يابا يا بابا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوا يا هوا يا هوا طوحنا وأمانة مين يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوا يا هوا يا هوا طوحنا وأمان مليون يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوا يا هوا يا هوا طوحنا وأمانة بعيون يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا وتقربنا ما تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا خدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشيين رمانا الهوى ونعيشنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي آه يا بابا آه ده حبيبي آه يا بابا آه يا بابا شغل بالي روح روح أنا روح روحتنا أنا روح روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايشة مهموم عايشة فرحان عايشة مهموم عايشة فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي لا دموعي طريها لا دموعي طريها طريها ولا لاقي حد اشكيها روح أنا روح روحت أنا روح روح أنا روح روحتنا أنا روح روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي لا دموعي طريها طريها لا دموعي طريها ولا الاقي حد اشكي حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلم لي تسلم ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها
أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلم تسلم ضحكتها حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر انسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلمني وتسلم ضحكتها انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشان يا حبيبي هو كلام الشباب انت شايف الحب كله عيون وهم لكن مشاهد احلى كلام عشان يا حبيبي هو كلام الشباب انت انت انت انت انت وانت قلبي بتكون معاك بتسمعنا بتروح بعيد وياك تنهيد وانا بشوف دقاك دقانا هو اتنين سوا اتنين سوا سيدي كده نسيت انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت شايف الحب كله عيون وهم لكن لا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت انت انت انت انت انت قلبي بكل معاك بتسمعنا بتروح جاي ولا التنهيد وانا بشوف لقاك لقانا هو اتنين سوا
حياة نمشي ونبعد نبعد نبعد أنا والدار تعدي خايف من إيه دي قبل إيه الموت من أول بينا بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد أنا والدار تعدي خايف من ايه في اجمل ايه من قلبي بكل شيء في الأمر ويا يسوع الأمر بتقول لي شوف الأمر ويا شوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشق اللي بيلاقي الليالي الليالي الليالي بتقول لي شوف القمر ويا شوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين في الليالي الليالي الليالي الليالي بتقول لي شوف القمر ويا شوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين يهرب الليالي الليالي الليالي الليالي حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر بس أحلى أحلى من القمر لو نخلي عمرنا يوم يكون انت شايف الحب كله عيون وهي لا فيها مشايف احلى كلام عشق يا حبيبي جوه كلام الشمال انت شايف الحب كله عيون وهم لكن مشايف احلى كلام عشاق يا حبيبي جوا كلام الشمال انت انت انت انت انت انت قلبي كل معاك قلبي معنا بتروح جاي ويا السلام
سواح وانا ماشي ليالي سواح وانا دارب حالي سواح الفرقة جالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح وانا دارب حالي سواح الفرقة جالي سواح ايه اللي جرالي سواح ولا ماشي بالي سواح ولا بالي بحالي سواح الفرقة جالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي بالي سواح وانا بالي بحالي سواح الفرقة جالي سواح ايه اللي جرالي وسنين وسنين وانا دايب شوق حنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق حنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقي حبيبي سلمولي عليك نلاقي حبيبي سلمولي عليك نلاقي حبيبي سلمولي عليك طمنوني الاسمراني عامله ايه الغربه فيه طمنوني بس مراني عامله ايه الغربه فيك يا عيوني آه يا عيوني إيه جرالك فين أنت وبتعمل إيه يا ظنوني آه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص أنا حير عليه يا عيوني آه يا عيوني إيه جرالك فين انت وبتعمل ايه يا ظنوني اه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص انا حير عليه يا عيوني اه يا عيوني اهجرالك فين انت وبتعمل ايه يا ظنوني اه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص انا حير عليه لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح وسنين وسنين وانا جايب شوق حنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق حنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقي حبيبي سلموني عليه مسمراني عاملة ايه الغربة فيني طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيني يا قمر يا نسيني رسيني عاللي جاي نور لي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عاللي جاي نور لي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عالليالي نور لي وريني سكة الحبايب وصيتك وصية يا شاهد عليا وصيتك وصية يا شاهد عليا تحكي له علي بيا واللي قسيته فلاليا احكي له علي بيا واللي قسيته فلاليا وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريق امي وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريق امي ولكن حبيبي سلموني عليه إلا أبن حبيبي سلموني عليه إلا أبن حبيبي سلموني عليه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه إلا أبن حبيبي سلموني عليه إلا أبن حبيبي سلموني عليه طمنوني الأسمراني عاملة الغربة فيه طمنه بالأسمار عمله الغربة طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه
وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار جنة ولا نار يا عيني رايح وانا محتار يا خوفي جنة ولا نار يا عيني رايح وانا محتار يا خوفي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار اه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار اه يا قومي اه يا قومي اه يا قومي من اخر المشوار اه يا قومي جنة ولا نار يا عيني رايح وانا محتار يا اخوي جنة ولا نار يا عيني رايح وانا محتار يا اخوي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه، ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي ناخر المشوار آه يا قومي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا قلبي آه يا قلبي آه يا قلبي من آخر المشوار آه يا قلبي جنة ولا نار يا عيني رايح وأنا محتار يا قلبي جنة ولا نار يا عيني رايح وأنا محتار يا قلبي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه، وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يا قلبي آه يا قلبي آه يا قلبي آخر المشوار آه يا قلبي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وانا محتار يا قلبي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وانا محتار آه يا قلبي واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها الأمان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الامان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها والحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الامان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الأمان عنيها حسيت إني عديت للأمان عنيها والحنان خد مني واتفاق ياللي محروم من الحنان الحنان
موال موال موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال وقلت جبت الأوان موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال وقلت جبت الأوان للناس وللعاشقين موال أنا موال وقصتي بتنقال آه، موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال وقصتي بتنقال موال عاشق أنا موال عاشق بقيت موال وقصتي بتنقال للناس وللعاشقين موال عاشق انا موال عاشق بقيت موال وقتك بتنقال للناس وللعاشقين موال موال أنا موال وقصتي بتنقال موال موال عاشق بقيت موال عاشق موال وقصتي بتنقال موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال وقصتي بتنقال للناس وللعاشقين قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال على الصبر ونال من بعد الصبر سنين على الصبر ونال من بعد الصبر سنين وقالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال علي سبوينا انت عم تسويني علي سبوينا انت عم تصبرني وانا اللي قلبي خلاص ارتاح انا انا وبقيت في الدنيا من غدرة انا انا انا اللي قلبي خلاص مرتاح انا انا وبقيت في دنيا من غدرة انا انا ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل مشيت عالشوك ما رجعني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق مشيت عالشوق برجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني وبقيت انا وحلوه كان عمري ما هيبقى الهنا او بقيت انا وحلوه كان عمري ما هيبقى
من ليالي الليالي من بعدك واللي جرالي من ليالي الليالي من بعدك واللي جرالي من ليالي الليالي من بعدك واللي جرالي نهار السوق دوار السوق طعمي ترمل في الليالي من بعدك كل جرالي من بعدك كل جرالي نهار السوق دوار السوق طعم الحرمان في الليالي يا مايل يا قطعت يا كلام عذاب وألم سهران ما بنام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا مايل يا قطعت يا سلام عذاب وألم سهران ما بنام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام الليالي الليالي من بعدك كل جرالي الليالي الليالي من بعدك كل جرالي سهر الشوق دوقني الشوق طعم الحرمان في الليالي يا ميام ضعت يا سلام بعدك وألم سهران البدن قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا ميام ضعت يا سلام بعدك وألم سهران البدن قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا من قلت عنك كله شكوى منك وحياة الغالي عندك شكوى منا وحياتي الغالي عندك ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني لو مريت في طريق مشيت مرة كبيرة وعديت بمكان كان لينا ذكرى جميلة ومريت في طريق مشينا مرة كبيرة وعديت بمكان كان لينا ذكرى فيه يبقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني جنان يا بشمال أبدا أنساها بلال عشناها أبدا مش أنساها